بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله إخوتي لقد جئتكم الليلة لأؤصل أصولا أول هذه الأصول أن دين الإسلام دين العقيدة الصحيحة الصريحة الواضحة التي لا بد أن تؤخذ بيقين فالله جل جلاله عرفنا كمسلمين كيف خلقنا ولماذا خلقنا وإلى أين نصير ثم ماذا في النهايه هذا الوضوح أيضا فيما نعتقد الله في منهج الإسلام في عقيدة المسلمين نعرف الله ونعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشر ليس إلها ثم حدثنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بمنتهى الوضوح والتفصيل لماذا نحيا وكيف نحيا وكيف نسعد وكيف نموت ثم ماذا بعد الموت القبر والقيامة والجنة والنار كل هذا واضح وضوح الشمس في عقيدتنا لكي لا يكون للناس على الله حجة إخوتي هذا التفصيل الشديد في القرآن أكثر من ستة آلاف آية هذا الوضوح الكثير في السنة أكثر من مئة ألف حديث أو قريبا من مئة ألف حديث صحيح هذه الشروح العجيبة مئات الآلاف من المجلدات في تفسير القرآن وشرح السنة واستنباط الأحكام كل هذا لكي تكون أخي المسلم على بينة من أمرك وعلى بينة من دينك لذلك تعال معي لأقول أخي مهما عشت ومهما أقمت مهما كانت صحتك جيدة ومقامك عاليا وأموالك كثيرة وقوتك عظيمة مهما كانت سلطتك ومكانتك ومنزلتك مهما كنت جميله وقوية وغنية وصحيحة مهما كان أعوانك والذين يحافظون عليك ويحمونك مهما كان أينما كنتم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده أخي ستموت أختي ستموتين والله مهما كنت بصحة جيدة مهما أخذت الاحتياطات اللازمه مهما حفك الذين يعتنون بك ويدافعون عنك مهما كثر مالك ورتبت لحياتك ستخطف تخرج الروح ويموت الجسد وإذا خرجت الروح انتهى كل شيء بل قبل خروج الروح إذا بلغت الحلقوم إذا وصلت الروح إلى الحلقوم وأنت تنظر حولك وتعرف من حولك ترى أباك وأمك ترى زوجتك وأولادك ترى سكرتريتك وأعوانك ترى أطباءك وممرضيك فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصح أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الشاهد إذا بلغت الحلقوم انتهت قضية الحياة وبدأت قضية الآخرة مجرد أن تخرج الروح يا في الجنة يا في النار وأخطر شيء في هذه الدنيا مفيش إعادة مفيش دور تاني مفيش فرصة تانية اوعى تقول انا شباب لسه بدري اكثر من يموتون الشباب اوعى ت- اوعي تقولي انا صحتي جيدة جدا امال هي حوادث السيارات بتقتل مين المرضى موت الفجأة بيجي لمين للمرضى لا المريض ما ماتش فجأة المريض مريض مهد لموته أما موت الفجأة وإنت وإنت وإنت وكلنا نعرف ونحفظ قصص وحكايات كل واحد حافظ قصة فلان راح للشغل قعد على المكتب لسه الحكاية ديك يوم الخميس اللي فات ده راح الشغل وقعد على المكتب جابوا له فنجان القهوة ما شربش منه حاجة مات وهو قاعد على المكتب سبحان الله العظيم لسه برضه في نفس الاسبوع الماضي الدكتور فلان يوم الاربعاء رايح الساحل الشمالي هو وزوجته بعد ال- وولاده بعد ال- بعد العياده الساعه واحدة اتنين بالليل في الطريق قال لها اديني ميه عشان حاسس ان انا شرقان بتدي له ميه لا طب استني بس هركن ركن وعمل راسه كده مات اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك آمين إخوتي أنا أحبكم لست بصدد أن أخوفكم أو أحزنكم ولكنها الحقيقة لابد أن نعلمها قبل أن نصدم بها الحقيقة هتموت الحقيقة هتموتي لما نموت خلصت الأعمال والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ثم القيامة وأحوالها ولنا مدة طويلة في سياق القيامة الخروج من القبر والحشر إلى أرض الساهرة ثم تطاير الصحف ثم الميزان ثم العرض على الله ثم وقفنا في اللقاء الماضي على الصراط تركتكم على الصراط تتاملون يا ترى انت خلي بالك معايا بقى انت هتعدي الصراط كالبرق ولا هتقوم وتقع يا ترى انت هتعدي الصراط كالطرف غمض عينه وفتحها ليكي عديتي ولا هتنكبي في جهنم يا ترى وانت هتقع مع اول كلوب ولا التاني ما هم بضع وستون او بضع وسبعون شعبة من شعب الايمان كل شعبة بكلوب يا ترى هتعدي ولا هتقع في الكلوب رقم كام اللهم جز بنا الصراط اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق اللهم انا نسالك برحمتك وانت ارحم الراحمين ان تجعلنا ممن يمر على الصراط كالطرف يا رب عبرت الصراط انتهت القضية واحد خد كتابه بيمينه الله أكبر ها أقوم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي راح عند الميزان وزن ووزن فثقل ميزان حسناته عرض على الله الله أكبر ربنا سامحه قال له ذنوبك كتير ومعاصيك متلتلة أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم انطلق مر على الصراط خلصت القضية لا لسه لسه ايه تاني لسه في قنطرة بين الجنة والنار قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار عبروا النار من على الجسر احنا قلنا الجسر منصوب على شفير جهنم عبروا النار إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده صل عليه صلى الله عليه وسلم فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا عدينا الصراط وقلنا ان نفترض ان دي النار لا خليها كده بقى لان ده حتى سخن وده بارد دي النار ودي الجنة لازم الناس تعدي من هنا عشان توصل للجنة هو عدى لما عدى بقى شايف الجنة بس لقى قبل الجنة قنطرة لابد من عبور القنطرة على القنطرة دي هو معدي كده معدي لا واحد واقف انت محمد حسين اه انا محمد حسين اهلا وسهلا اهلا وسهلا اديني الف حسن لو سمحت نعم الف حسن ليه عشان انا كان ليا عندك الف جنيه في الدنيا وكلتهم علي مثلا عشان انت غضبتني يوم كذا عشان انت شتمتني يوم كذا عشان انت ضربتني يوم كذا عشان انت خنتني يوم كذا وساعتها احيانا بيبقى الواحد وصل عند القنطره ومعهش ولا حسنه ده هو وصل عند القنطره بعفو ربنا بالعافيه واخطر شيء انك تلاقي على القنطرة ابنك او ابوك او زوجتك الاقرباء من الدرجة الاولى ابنك واقف على القنطرة يقول له يا رب خد حقي منه ابنك يا رب لا حفظني القرآن ولا علمني الصلاة ولا في يوم نهاني عن منكر يا رب هو اللي علمني السجاير حقي تبقى مصيبة كبيرة لو لقيت على القنطرة مراتك يا رب دخلوا الجن دخلوا النار ما أمرنيش بالحجاب ولا نهاني وهو بيسمعني عن الغيبة والنميمة بتكلم ليل ونهار لم يعلمني يا رب لو هتدخلني النار دخله قبلية أو تلاقي أبوك وأمك بقى آه آه في زمان نكران الجميل آه وجع من شباب اليومين دول وتنكرهم لآبائهم بسبب التربية الغربية بسبب الفلوس والترف بسبب التلفزيون والنت بسبب المناهج وكتب ال- الأجنبية طلع الولد مش حاسس ب أنشكر لي ولوالديك إلي المصير مش حاسس بيها مش مدرك معانيها أنشكر لي ولوالديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اقتران الإحسان إلى الوالدين بال... بالتوحيد آه. من المعاملات السيئة اللي بشوفها وبسمع عنها من تعامل الأولاد مع أبوهم وأمهم يجي الأب والأم واقفين على القنطرة هو ده يا رب هو ده هو ده وتفاجأ أن تدخل النار لظلمك لأبيك وأمك لأبيك أو أمك شوف يا ابني لو مت شهيد لو لو قمت حتى تكسر ظهرك وصمت حتى تقطع قلبك وذكرت وتلوت القرآن حتى تقطع لسانك ثم مت شهيدا فلن تدخل الجنة حتى يرضى عنك والداك ده كلام نهائي وأخير على الجسر على القنطرة سنرى عجائب وممكن تقول لي أنا اغتبت واحد وهو ما شافنيش ولا يعرف ان انا اغتبته ياخد حقه مني ازاي يوم القيامه يا ابني وما ربك بظلام للعبيد الرقيب هو الله فساعة انت ما اغتبته قلت فلان حرامي اتكتبت عنده ليك عند فلان عشرين مئة حسنة لأنه اغتابك وقال عليك حرامي ساعتها يجي يوم القيامة يفتح ميزان حسناته يفتح صحيفة حسناته يلاقي فيها 100 حسنة من فلان لأنه اغتابك و20 حسنة من فلان لأنه شتمك وألف حسنة من فلان لأنه سرق منك ومليون حسنة من فلان لأنه خانك وكله بحسابه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن إبليس يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولكنه سيرضى بدون ذلك منكم بالمحقرات من أعمالكم وهي الموبقات فاتقوا المظالم ما استطعتم فإن العبد يجيء يوم القيامة وله من الحسنات ما يرى أنه ينجيه فلا يزال عبد يقوم فيقول يا رب إن فلانا ظلمني مظلمة فيقال أمحو من حسناته حتى لا تبقى له حسنة احذر احذر هجوم الخصماء على حسناتك يوم القيامة يوم القيامة هجوم الخصوم وناس هتطلع لك ما تعرفش منين يقول لك انت اغتبتني انا اغتبتك اه امتى يوم كذا الساعة كذا في المجلس الفلاني طب انا قلت عنك ايه قلت عني ان انا حرام طب ما انت حرامي صحيح اه حرامي بس لا يجوز انك تقول عنه الغيبة ذكر اخاك بما فيه بما يكره ولو كان فيه يعني واحد كذاب قاعدين مجلس بيضحكوا قول له ده فلان قال ده فلان ده كذاب كده اغتبته اغتبته اتكتبت عنده على طول حسناتك في نفس اللحظة النميمه النميمة هي السعي بالكلام بين الناس نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد قاعد معايا في مجلس واتكلمنا كلمة تقوم تاخد الكلمة دي وتروح لفلان تقول له ده احنا كنا قاعدين وفلان قال عنك كذا دي اسمها النميمة برضو ادام رحت وافسدت من حسناتك البهتان إذا ذكرت أخاك بما فيه فقد اغتبته وإذا ذكرته بغير ما فيه فقد بهته يعني واحد طيب قلت عنه ده خبيث طيب قلت عنه ده مكار صادق قلت عنه ده كذاب أمين قلت عنه ده حرامي قلت عنه بما ليس فيه بهتان من حسناتك واحد ائتمنك على مال وأشد شيء يوم القيامة الأمانة الأمانة إنسان ائتمنك على مال ائتمنك على عمل ائتمنك على شيء أي شيء يعني أنت جبت واحد يشتغل عندك يدهن لك الشقة هتدهن بكام بكذا هتعمل كذا وكذا ائتمنت خد الفلوس اهي هات البضاعة واشتغل خانك جاب بضاعة مش اللي متفقين عليه عمل شغل مش اللي متفقين عليه تاخده من عينه يوم القيامة العكس صحيح اتفقتوا على عشر قروش مقابل العامل اشتغل وخلص قال له لا هم خمسة بس ليه قال له هو كده قال له هدفعهم لك بعد شهرين وما دفعش اشترى حاجة بالتقسيط دفع قسطين وما كملش اه استلف وما ردش خد كتاب يقرا فيه وما رجعوش كل ده بالدقة هو ده الديوان الذي لا يغفره الله الظلم ثلاثة دواوين الظلم الأكبر الشرك لا يغفره الله من مات مشركا خلد في جهنم لا يغفر له أبدا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الديوان الثاني ديوان ظلم الإنسان لنفسه السيئات والمعاصي بص الوحدة اتفرج على فيلم في التلفزيون كذب كذبة سرق سرقة كل ده في حق نفسه ربنا يغفره له ما هي خلي بالك انت لما تغتبني خدت سيئة وخدت انا منك حسنة حاجتين اتنين لان عارفين بيقولوا عليها في القانون ان في الحق المدني وحق الاشخاص الحاجة التانية يعني في حق ربنا وحق البشر ربنا يسامح في حقه إن اصل انت لما اغتبتني عملت حاجتين الحاجة الاولانية عصيت ربنا الذي نهاك عن الغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا فعصيت ربنا فكتبت سيئة الحاجة التانية أذتني فبقى ربنا له حق أن عصيته وأنا لي حق أن آذيتني فربنا يتسامح في حقه مسامحك روح يلا ادخل الجنة لكن أنا مش هسامح الديوان الثالث مظالم العباد لا يسامح الله فيه يقول لك الصالح انت واخوك عشان كده الحديث ده الحديث ضعفه بعض المشايخ و ولكن الحاكم في المستدرك قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي واسناده يقبل التجويد اسمع الحديث عن انس بن مالك قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت سناياه فقال له عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأنا عايز أستفيد من الحتة دي أن الصحابة لم يكونوا يتركون صغيرة ولا كبيرة إلا ويسألون عنها رسول الله يقول كلمة يسألوا عنها يلتفت لفتة يسألوا عنها يسكت شوية يسألوا يتكلم يسألوا ضحك يسألوا بكى يسألوا ما أضحكك يا رسول الله قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة جثيا الاثنين وقفوا على ركبهم بين يدي رب العزه فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي على الأنطرة الاثنين واقفين قال له يا رب الراجل ده ظلمني عايز حقي فقال الله تبارك وتعالى للطالب فكيف بأخيك ولم يبق من حسناته شيء الحديث ده نسيت أقدم ان لو انسان طيب بس له اخطاء انسان طيب ومات وربه عنه راض وخد صحيفته بيمينه زي ما قلنا وساقوا الميزان حسناته وفي العرض على الله ربنا عفى عنه وعصرات عدة جه على القنطرة أبوه خد وأمه خدت وزوجته خدت محدش رحمه وولاده خدوا وجيرانه خدوا وقرايبه خدوا وصاحب الشغل خد ما فضلوش حسنات والآخر فضل الراجل الطيب ده يا رب حقي فربنا بيقول له فكيف بأخيك ولم يبق من حسناته شيء ربنا بيقول له أخوك حق يا رب ما عندوش حسنات لم يبق من حسناته شيء قال يا رب فليحمل من أوزاري قال وفاضت عينا رسول الله بالبكاء آه شوف ازاي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن ذاك يوم عظيم يحتاج الناس من يحمل عنهم من أوزاره يحتاج الناس من يحمل عنهم من أوزاره آه. قال له يا رب ما عنديش حسنات ده انت تيجي يوم القيامة تلاقي واحد واقف لك على القنطرة أو واحدة تلاقي حضرتك واحد واقف لك على القنطرة أو واحدة حقي وتقول له معيش ما معيش ما حلتيش خلصت الحسنات شتمتك طب اشتمني زي ما شتمتك لا لا لا انا عايز الف حسنة طب انا اسف حقك عليا ابوس رجلك الف حسنة لو سمحت طب الف حسنة ليه كتير كده ده حكم ربنا مش مني ده الحكم صدر من يوم ما قلت تعمل ايه تخيل نفسك في الموقف ده عشان كده سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه الحديث في صحيح البخاري فرصتك النهاردة لو انت ظلمت حد آذيت حد أكلت مال حد خنت حد تحلله قل له سامحني وكثيرا ما يعجزنا الناس يعني واحد يقول انا اغتبت قلت عليه انه حرامي قلت عليه انه نصاب قلت عليها ان هي وحشه ماشيه وحش لو رحت قلت له يحصل فساد اكبر ايه فساد اكبر من انك تدخل جهنم ايه الفساد الاكبر روح قول له انا قلت عليك ان انت حرامي انا اسف حقك عليا انا غلطان سامحني يقول لك سامحتك خلصت قال لك ما سامحتكش عارفين انا عملت ايه قلت له طب تبيع لي مظلمتك دي بكام تاخد كام وتسامحني هي دي لان النهارده لما ادفع فيها احسن ما ادفع حسنات عارفين اكبر مصيبه في الدنيا ايه ان المظلوم ده هياخد من اغلى حسناتك آه. قد يصلي الانسان ستين سنه ويجي يوم القيامه يلاقي اللي قبل من صلاته ايه اللي قبل من صلاته ايه ما هي لازم الصلاة تبقى أحسن طهارتها تطهر الأول في الحمام بعد قضاء الحاجة بعد قضاء الحاجة تطهر تطهير صحيح اتنين توضأ وضوء صحيح ثلاثة الإخلاص في الصلاة أن تكون خالصة لوجه الله أربعة حضور القلب في الصلاة ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها خمسة أن تقبل الصلاة أو أن تكون على السنة ثم ستة أن تقبل الصلاة الصلاة دي عشان تتوافر الست شروط دول في صلاة هتلاقي نص صلاتك ضايعة النص اللي قبل هو اللي بيتاخد منه يا ريت المظلومين أصحاب الحقوق ياخدوا من البايظة لا ده هياخده من أغلى ما تملك أعز ما تملك هياخدوا حسناتك المقبولة هياخدوا من الخلاصة فلما تشوف صلاتك بتتفرق وصدقاتك بتتفرق وحجك عمال يتوزع وصيامك وعمراتك عماله تتبحطر قد ايه حسره حسره وانت شايف تعبك وشقاك وعملك واللي طلعت بيه بياخدوه بالراحه من اخطائك قد ايه الحسره عشان كده بقول لك النهارده قول له انا اسف حقك عليا واحد له 100 خد 100 قال لك انت جاي تديني 100 النهارده بعد 20 سنه انا عايزهم 1000 خد 1000 عايزهم 2000 اديله 2000 ما معيش قول له ما معيش سامحني ما معيش غير دول ما عنديش ما اقدرش لكن النهارده مش عايزك تنام الليله دي غير ما تخلص الموضوع ده اتصل بابوك وامك اسالهم راضيين راضيين مسامحني امسك زوجتك انت راضيه مسامحاني قول لي طب ما ممكن النفاق اللي انت كنت بتتكلم عليه امبارح يقولوا لي بالنفاق اه مسامحك وهو مش مسامحني لا اذا نطق بلسانه مسامحك خلصت خلصت حتى لو من جواه مش مسامح ادام قال مسامح بلسانه تبقى انتهت اخوتي في الله ديوان المظالم ديوان خطير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ده مشهور جدا أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار آه شفت الخطر بعد ما واحد خد كتابه بيمينه وثقل ميزانه وعفى الله عنه وعبر الصراط والآخر يطرح في النار بعد كل المشوار ده بعدما رأى باب الجنة السؤال اللي كنا طرحناه طب لو واحد ربنا بيحبه وراضي عنه برضه يدخل الجنة يدخل النار والجواب في الحديث اللي احنا كنا بنقوله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ذاك يوم عظيم وبكى يحتاج الناس من يحمل عنهم من اوزارهم بس آه، اوعى تفكر ان ابوك ولا امك هيشيلوا عنك قال الملك الجليل العظيم الع- الكبير المتعال ذو الجلال الله قال الله وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة حدش يشيل عنك ولا ابوك ولا امك ولا ابنك ولا زوجتك ولا حد تخيل بقى لما تشوف ابنك بياخد من حسناتك وزوجتك بتاخد من حسناتك وامك وانت تقول لهم ارحموني يقول لك نفسي نفسي العبد المؤمن اللي بيحب ربنا اللي في الموقف ده ملوش الا ربنا يتطلع إلى ربه ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه أمن يكون عليهم وكيلا هتوكل مين يدافع عنك يوم القيامة أبوك يتبرى منك وأمك تخلت عنك واخوك واختك وابنك وبنتك وزوجتك فروا منك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه كله بيفر من كله وبعدين تروح لمين مالكش الا ربنا الله العظيم الجليل لكن اللي ما يعرفش ربنا هنا ربنا ما يعرفوش هناك بمعنى إذا أردت أن يكون الله وكيلك هناك فلازم تمضي التوكيل من هنا يبقى ربنا وكيلك الله الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسب حسبنا الله ونعم الوكيل الله نعم الحسب ونعم الوكيل اللي ربنا وكيله هنا يبقى ربنا وكيله هناك واللي النهارده عامل وكيله الفلوس وكيله المنصب وكيله الناس وكيله دماغه وكيله شهواته وكيله الدنيا مش هيلاقي ربنا هناك اسمع كده قول ربك جل جلاله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله هي دي صدق الرجوع إلى الله صدق اللجوء إلى الله قول يا رب قول يا رب يا رب ماليش غيرك أبات واصحى في خيرك ما تحوجنيش لغيرك قول يا رب يا رب فإذا رضي الله عن عبد أرضى عنه الخصوم هو أنت هتيجي يوم القيامة هتدي مين ولا مين هترضي مين ولا مين فلو ربنا رضي خلصت أما إذا سخط هيسلمك يا ما قلت لواحد صاحبي يا ابني اوعى تبيعه لا يبيعك وصلت اه اوعى تبيع ربنا اوعى تتخلى عن ربنا فيتخلى عنك اوعى تضيع شرع ربنا ربنا يضيعك اوعى تنسى ربنا ربنا ينساك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه يبقى لما يبقى تعلقك بالله مهما عظمت ذنوبك مهما كثرت خطاياك أرجى حديث قدسي قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة هي دي المهم هو سبحانه يبقى راضي يبقى راضي ولا يرضيه أن تؤذي عباده خلي بالك دخلت امرأة النار في هرة اللي عذبت هرة دخلت جهنم فما بالك اللي بيعذب المسلمين يروح فين المهم نرجع للحديث راجل ربنا راضي عنه وبيحبه والتاني مظلوم وعايز حقه يا رب فليحمل من أوزاري فقال الله عز وجل للطالب ارفع بصرك فرفع رأسه فقال يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا أو لأي صديق أو لأي شهيد قال الله هذا لمن أعطى الثمن قال يا رب ومن يملك ذلك قال أنت تملكه قال بماذا يا رب قال بعفوك عن أخيك قال يا رب فإني قد عفوت عنه قال الله عز وجل فخذ بيد أخيك فادخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المسلمين يصلح بين المسلمين قل لي طب لو أنا غلطت في حد لأنه غلط فيا لو أبويا وأمي ظلموني وأذوني وضربوني وفضلوا اخواتي عليا وانا في المقابل برضو غلطت فيهم اقول لك الله حكم عدل لا يظ- لا يظلم عنده احد هيجيب لك حقك وياخد منك حقه وكله بحسابه عن عائشه ان رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني بيكذبوا علي ويخونونني ويعصونني وأنا أشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم قال صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك وإن كان عقابك دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابا إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف يا دي المصيبة طب أعمل إيه دلوقتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فقال, ال- فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم أشهدكم أنهم أحرارا كلهم هو ده اللي انا بطالبك بيه النهارده خلص حقوق الناس وقابل ربنا وليس لاحد عندك شيء اختم بهذه المقوله العجيبه طوبى لمن من إذا مات ماتت ذنوبه وطوبى يحاسب لم يحاسب إلا على ذنوبه يا ريت يوم القيامة يبقى الحساب مع ربنا وبس مش مع البشر ربنا كريم وغفور رحيم ولطيف حليم سبحانه وتعالى أما إذا حصل تعامل مع البشر هتبقى المصيبة اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فاللهم اكفنا ما أهمنا وتحمل عنا ما لا نطيق برحمتك يا أرحم الراحمين أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب